إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد إخواني المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السياسة الشرعية كما اتفقنا في المرة السابقة نحن نحاول في هذا البرنامج أن نعرف المشاهدين بالسياسة كما وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في المرة السابقة معنى السياسة وحاولنا أن نزيل حاجز الخوف أمام هذه الكلمة التي تبدو أحيانا كلمة غامضة وذات بحور لا ساحل لها ولكن تبين لنا أنه نشاط إنساني أن السياسة نشاط إنساني يرتبط بوجود الإنسان الذي يعيش دائما في مجتمعات هذه المجتمعات لابد أن تنقسم تلقائيا إلى قيادات وإلى أفراد يتبعون هذه القيادة ولابد من نظام لإفراد هذه القيادات ولابد من مهام تكلف بها هذه القيادات ولابد من آليات يعني توجد في بعض الأنظمة آليات لمراقبة الحاكم توجد في أنظمة أخرى لا يوجد ذلك حتى الحياة البدائية البسيطة القائمة على القبيلة يمكن هي سياسة سياسة لإفراز شيخ القبيلة سياسة لإفراز نظام الثواب والعقاب ونحو ذلك هذه السياسة هي نشاط إنساني يرتبط بوجود المجتمع الإنساني أينما كان ونحن نريد لهذه السياسة أن تكون سياسة شرعية بمعنى أن الإسلام جاء لينظم حياة الفرد وحياة المجتمع جاء ليبين صفات الحاكم التي ينبغي أن يتصف بها جاء ليعطي إطار عام لطريقة اختياره وليس إطار تفصيلي وهذا من محاسن الإسلام أن يأتي بالأطر العامة ويترك الأطر التفصيلية لتتناسب مع كل زمان ومكان إذا نحن فيما قدمناه في الحلقة السابقة وانطلاقا من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قد بينا أن السياسة بهذا المفهوم جزء لا يتجزأ من الإسلام وأن الإسلام أتى بسياسات واجبة التطبيق وهذا لا ينفي أنه يوجد مساحة للاجتهاد هذه جزء من التك... من الحكم الشرعي المباح فهناك أجزاء أشياء مباحة يجتهد فيها الناس وفق ظروف زمانهم وتغيرات زمانهم نحاول في هذه المرة أن نزيل الرهبة من مصطلح آخر يعتبر قريب لمصطلح السياسة والبعض يصيب رهبة من هذا المصطلح وسوف نجد أن هذا المصطلح سواء في العلوم السياسية الحديثة أو في العلوم القديمة مصطلح أيضا لا, لا يمثل ما يحاول أن ينسك حوله من أمور تجعل الناس تشعر بقدر من الرهبة عندما نتكلم عن نظام الدولة أو عندما نقول أن الإسلام دين ودولة فما هي الدولة وما هو تعريفها في العلوم القانونية والسياسية الحديثة وما يعني هو تاريخ وجودها وكيف ولما نقول أن الإسلام دين ودولة ونستطيع أن نقول أننا نعيد طرح ما طرحناه في الحلقة السابقة من زاوية أخرى وبالتركيز على مصطلح آخر لكي تتقرر المسألة وتتضح تماما في أذهان المشاهد الدولة في العلوم السياسية المعاصرة يعرفونها بأنها عبارة عن شعب يستقر على أرض معينة ويخضع لحكومة منظمة شعب يستقر على أرض ويخضع لحكومة ثلاثة أركان للدولة أن يوجد شعب أن يوجد أرض لها حدود جغرافية معروفة وأن توجد حكومة منظمة إذا ما تكلمنا في المرة السابقة عن أن أي مجتمع إنساني لابد له من سياسة ولابد له من طريقة لإدارة شؤونه بعض هذه المجتمعات ترقى إلى أن تسمى دولة وبعضها لا يرقى إلى أن يسمى دولة مع جماعات التي تنتقل وترتحل خلف المطر مثلا في البادية لا ترقى إلى أن تسمى دولة إذا لم تكن هي بدورها خاضعة لسلطة دولة أخرى أعلى منها أن تكون جماعة من البدو تعيش داخل دولة لكن مجرد أن تكون قبيلة من القبائل تتتبع المطر مثلا تنتقل من هنا إلى هناك أو حتى مستقرة ولكن بلا حدود جغرافية آه، محددة آه، كل هذا لا يرقى إلى أن تسمى دولة لا وبهذا التعريف سوف تكتشف أن أركان الدولة موجودة في كل ما ترى الآن من الدول الحديثة موجودة في التاريخ يعني تنطبق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده اللي يهمنا جدا ان احنا نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انشأ اول دولة اسلامية في المدينة دولة متكاملة الاركان بل دولة تفوق الدول الحديثة فيما يتكلمون عليه الان من الدولة القانونية الى غير ذلك كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى آه، يعني في هذه المرة او في غيرها من المرات لكن حتى مكة قبل يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومكة التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل أهلها في الإسلام كانت دولة فإذا يعني الق- قضية ال- لما احنا نقول الإسلام دين ودولة يقولوا أنتم تتكلمون عن 1400 سنة و- آه، بينما هم يستعيرون آه، أو يرجعون في معظم الأساس العلوم السياسية عندهم وأساس الكلام على نظام الحكم والدولة والحاكم والمحكوم معظمه راجع إلى الفلسفات اليونانية القديمة التي ترجع بنا 30 قرنا إلى الوراء وليست 14 قرنا إلى الوراء نعم أضيف إليها الت- الت- يعني بعض الإضافات والتعديلات والمناقشات ولكن سيظل جوهر هذه العلوم آه، عند ال- في ال- العلوم الوضعية آه، جوهرها يرجع إلى السياسة اليونانية القديمة ونحن نقول إن ما وجد عند هؤلاء بل وما آه، يعني أخذوا يجربونه حتى وصلوا إليه من إضافة على شكل الدولة أو تعديل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو الوصول إلى ما يسمونه هم الآن بالدولة القانونية كل هذا كان موجود في دولة الإسلام بنرجع تاني خلينا احنا آه، المرة دي بنركز جدا على عايزين نعرف مصطلح الدولة ونستقر تماما على انه هو مصطلح ما فيهوش حاجة تخض وعلى ان احنا لما بنقول الاسلام دين ودولة لان الاسلام اتى بنظم لادارة الدولة ولان الاسلام اكتر من كده كمان انشأ دولة آه، لم تكن موجودة لان الدولة آه، زي ما هو بتتعرف في العلوم المعاصرة بأنها شعب يعيش على أرض تحكمه حكومة آه، منظمة آه، الشعب يعني آه، عشان ما بيجوا يتكلموا على آه، ال- يعني ال- الشعب يقولوا أي مجموعة من البشر تربطها مصلحة مشتركة طالما ان الناس ارتضت انها تعيش مع بعض وترى انها لها مصلحة في هذا العيش وتدافع عن مصلحة وجودها على هذه الارض فحينئذ يسمى شعب اذا هذا الشعب ممكن يكون متعدد الاعراق انا بتكلم دلوقتي من الناحية ال- ناحية العلوم السياسية والقانونية فبيتكلموا ان الشعب يكون متعدد الاعراق متعدد اللغات متعدد الاديان كل هذا لا حرج فيه ويظل اسمه شعب طالما انه ارتضى ان يعيش على هذه الارض ويرى مجموع افراده انهم يريدون ان يدافعوا على عيشهم على هذه الارض رغم ان آه، ال- العلوم السياسية بتؤكد على معنى ان الحد الادنى في مجموعة بشرية تعيش على ارض ما انها تتسمى شعب انها تكون راغبة في العيش على هذه الارض راغبة في ال- ال- ال- العيش سويا الا انهم دائما ما يؤكدون الى ان الدول انا بتكلم دلوقتي على العنصر الاول من عناصر الدولة وهو الشعب الى ان الدول التي يكون شعوبها تتكلم لغة واحدة او تنتمي الى عرق واحد او تنتمي الى دين واحد تكون شعوب اقوى من غيرها واكثر تماسكا من غيرها ومن ثم فمن المفيد إذا كنا نريد دولة قوية أمام غيرها من الدول أن نعمق هذه الوحدة نحن بفضل الله تبارك وتعالى نعيش في بلاد المسلمين نحن في مصر مثلا نعيش في آه، ال- آه، يعني ال- نسبة المسلمين 95% أو على أقل التقديرات 90% مع أن التقديرات الدولية الفاتيكان وغيره بيقدر عدد المسلمين في مصر ب 95% والمسلمون بفضل الله تبارك وتعالى ك ك كأمة آه، تدين بدين الإسلام لها خصائص عظيمة جدا من خصائصها ان الإسلام جاء بنفي العصبية الجاهلية ونفي التحزب للقوميات ما عندناش الخطورة مثلا اللي وجدت من وجود الدولة القومية المتطرفة في ألمانيا الدولة النازية لأن احنا بقى دايما هنركز ان احنا عندما نتكلم في العلوم السياسية سنفاجئ بأن معظم من يتكلم أسير التجربة الأوروبية التجربة الأوروبية فيها مرارة عظيمة وتجربة مريرة جدا مع الكنيسة وتدخلها في كل شيء ومحاربتها للعلم ومساندتها للدكتاتورين ويبتدي دايما يفترض ان الدين دايما كده عند عنده تجربة مريرة جدا من آه، ال- الدولة آه، القومية التجربة النازية وكيف قادته الحرب عالمية والغرب يعني أوروبا بالذات لديهم رعب شديد جدا بعد المآسي العظيمة اللي شافوها في الحرب العالمية ال- ال- الأولى والثانية والثانية على وجه الخصوص عنده رعب كبير من أي سبب يؤدي مرة ثانية إلى الحرب فعندهم رعب مما يسمى بالدولة القومية احنا بنقول له لا احنا عندنا م- ال- في في ال- في الإسلام بنعم بنغلب جانب الدين جدا مع عدم ظلم الأقليات الدينية يبقى ما حصلش مشكلة زي اللي حصلت عندهم في الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت برضه مشكلة تانية وما عندناش النعرة القومية نهائيا ممكن الإنسان يعرف نسبه ي- لأن ده شيء طبيعي وفطر الله تبارك وتعالى الناس عليه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ولكن أهم حاجة إن أكرمكم عند الله أتقاكم هنرجع تاني احنا لسه بنتكلم على العنصر الأول من عناصر الأمة وهو الشعب بعد الفصل
سنعود بمشيئة الله المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديه ليه بتفكر ليه محتار دلوقتي في عندنا العرض الجبار عرض الثلاث تمانيات ايوه ثلاث تمانيات ثلاث تمانيات ثلاث تمانيات كمبيوتر امريكي كامل المواصفات بنتيوم فور يعني لو عايز كمبيوتر تقدمه هديه يبقى كمبيوتر المستقبل لو عايز كمبيوتر تعمله مشروع في بيتك يبقى كمبيوتر المستقبل كمان لو عايز كمبيوتر علشان تشاهد عليه اقوى البرامج الدينيه وتتابع اخر الاخبار يبقى المستقبل كمبيوتر Pentium 4 علشان لو عاوز تخش على النت وتواصل وتتواصل مع كل اصحابك مع كل اصحابك كمان عاوز تنزل من على النت احدث الالعاب والبرامج يبقى هو ده كمبيوتر Pentium 4 الامريكي شاشة 17 بوصة مش 15 بوصة وكمان كيسة أمريكية فيها processor قوي علشان الألعاب وكمان مع الجهاز كارت النت علشان تدخل على النت وتشاهد أحدث البرامج وتنزل أحدث الألعاب وكمان تكلم كل أصحابك وكمان تشوفهم وهم كمان يشوفوك مع كل جهاز اطلب الهدايا دي ماوس ليزر وكمان كيبورد باللغة العربية اتنين سماعة كاميرا للنت وكمان كارت للنت وكارت التليفون ولسه المفاجآت كتير مع كل جهاز بنتيوم 4 استلم ترابيزة للكمبيوتر هدية مش, مش بس, كده بس كده ده كمان في مفاجأة كبيرة طبعة ألوان هدية مع كل جهاز بنتيوم 4 مع كل طبعة كارت للنت علشان لو عاوز تطبع أي صورة أو رسائل علمية مش, بقول لك هو ده عرض التخفيضات عرض الثلاث تمانيات عرض الكمبيوتر الامريكي اللي فيه كل المواصفات ده كمان فيه اتنين دراع للبلاي ستيشن علشان تلعب مع اصحابك وتوفر كل فلوس السايبرات يلا اطلب كمبيوتر Pentium 4 واحصل مع كل جهاز شاشة 17 بوصة اتنين سماعة ماوس ليزر وكيبورد كارت للنت وكمان كارت التليفون وترابيزة للكمبيوتر وكمان طابعة الوان واتنين دراع للبلاي ستيشن كل ده بالثلاث تمانيات اتصل نصلك اينما كنت المستقبل 377 20 990
عدنا بفضل الله
اذا اول عنصر من عناصر ال- الدولة هو الشعب هنتفق مع ال- يعني كتاب العلوم السياسية المعاصرة ان احنا الحد الادنى للشعب مجموعة من البشر ما بينهمش ليس بينهم رابط آه، وحدة الدين ولا وحدة اللغة ولا وحدة الجنس لا يشترط ذلك كله على الأقل يكونوا عايشين على أرض واحدة وراضيين بهذا العيش وعايزين يدافعوا عن وجودهم على آه، هذه الأرض لكن كلهم بيؤكدوا أن الدولة تكون أكثر ترابطا وأكثر تماسكا حينما يكون هناك عوامل أخرى كوحدة اللغة كوحدة ال- الجنس كوحدة الدين لكن كان عندهم مشاكل في التجارب الأوروبية من وحدة الدين ان لما اقتنع الساسة بان وحدة الدين احد اسباب قوة الدول بدأوا يفرضوا دينهم بالحديد والنار الدين النصراني نفسه انتشر في اوروبا باختيار الامبراطور قسطنطين وانتشر في مصر والشام على انها آه، تابعة للامبراطورية الرومانية بقرار الامبراطور قسطنطين لما حصل خلاف بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية بدأت الامبراطورية الرومانية تضطهد الارثوذكس وتعذبهم وتشويهم على النار شي الخراف وتلقيهم في الزيت المغلي كلام تراث آه، يعني ال ال ال الكنيسة المصرية مثلا ب- لها في ذلك ك- يعني بتو- بتؤرخ هذا التراث وتكتبه وتعتبره انها قدمت تصحيحات كتير في عهد الشهداء وطبعا آه، ب- يعني لا شك ان الذي حرر ال- نصارى مصر من ذلك كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان الفتح الاسلامي ال- الغرب عنده مشكلة هو مقتنع بأن وحدة الدين بت- بتؤدي إلى قوة الدولة لكن رأى تجارب مريرة جدا في فرض مذهب داخل دين واحد زي ما حصل في المعارك في انجلترا وألمانيا وغيرها في الصراع بين البروتستانت والكاثوليك واللي ربما لسه له بعض توابعه الآن في أيرلندا وغيرها آه، احنا بنقول ربما من أجل كده بيبتدي يتكلم في الدول الحديثة انها ينبغي الا تسعى الى تقوية وجودها عن طريق الدين واحنا بنقول لهم بتكلم ما شئت عن اي دين اخر غير دين الاسلام وعن اي مجتمع لان هناك المجتمع كان بيدين بالنصرانية ولما النصرانية انقسمت مذهبين بقى الناس تقريبا 50% و50% 60 و40 70 و30 لكن برضه انا بتكلم هنا في بلاد فيها 95% مسلمين بتكلم على دين الاسلامي اللي بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فاذا بتكلم على دين يمكن بل هو بالفعل يجعل الدول التي تعتمد عليه في غايه القوه دين جعل الناس في حرب العاشر من رمضان مع فارق تكنولوجي كبير جدا بيننا وبين اسرائيل ناس بتفجر نفسها في عقول الالغام طلبا للشهاده دين عمل نصر عسكري خضنا مع اسرائيل تا- حروب 48 و67 وكنا في 67 عدد الدبابات المصريه ثلاث اضعاف الدبابات الاسرائيليه كنا عدد ال- فضلا عن التفوق في كل باقي الاسلحه وحصلت الهزيمه المنكره ولما الناس قالت الله اكبر حصل النصر بفضل الله تبارك وتعالى والناس طلبت الشهاده والناس ضحت بنفسها والناس جادت بنفسها في سبيل الله تبارك وتعالى وتع- وكان الطلب الاستشهاد عوض الفرق التكنولوجي بين مصر واسرائيل في حرب العاشر من رمضان يبقى اذا الدوله باعتراف كل من يدرس ق- مقومات الدوله انها بيقولوا حبذا لو وجدت دوله ذات دين واحد ولكن لو ما, ما كانش آه، لا يطلبون من الدولة مطلقا انها تحاول ان ترتكز على دين معين ده ده كلام النظري اللي بيتقال عمليا عندنا في دول دينية قح زي اسرائيل ودي دولة بتجمع ال- كل من ينتمون لهذه الديانة من جميع الارض وتعطيهم جنسيتها والمجتمع الدولي لا يعتبر دي دولة متطرفة ولا يحاول اقصاء عندنا دولة الفاتيكان دولة آه، دينية محضة دولة بتمنع وجود أي آه، دار عبادة لدين غير النصرانية بل غير الكاثوليكية آه، بقية الدول متفاوتة في اعتمادها على الدين كركن من أركانها إنجلترا مثلا عندها من ألقاب الملكة في إنجلترا إنها رأس الكنيسة وحامية الإيمان ودي درجة من درجات الاعتماد على الدين نحن في بلادنا عندنا 95% من الناس بيدينون بدين ولكنه دين عظيم جدا في تعامله مع الآخرين وتعامله مع من لا يدين بهذا الدين فإذا هو دين صالح لأن يعطي دولة في غاية القوة أمام العالم الخارجي وفي ذات الوقت في غاية التسامح أمام المخالفين في العالم ال- ال- الداخلي أيضا آه، جميع آه، أهل مصر يتكلمون اللغة العربية وعامل اللغة بلا شك بيقرب المسافات عالم اللغة بي- بيوجد ثقافة مشتركة بيوجد انتماء مشترك ويعني آه، ينبغي أن آه، أن يكون هناك وقفات حاسمة في غاية الحسم وغاية الزجر أمام كل من يحاول آه، يعني أن يفت في عرض اللغة العربية ومن أول ما جه الاحتلال الفرنسي لمصر وبدأ الكلام على اللغة العامية وبدأ الكلام على إحياء ما يعرف باللغة القبطية وهي لهجة آه، يعني آه، من ال- من اللهجات التي ال- ال- ال- آه، الغير حية بإحياء اللغة البربرية ربما في مصر أو في المغرب العربي أو نحو ذلك يبقى عندنا أول أول ركن من أركان الدولة هو الشعب واحنا لدينا في مصر شعب يريد ان يعيش كله بمسلميه و... و... والنصارى يريد ان يعيش على هذه الارض فهو بهذا يحقق الحد الادنى من توصيف الشعب وعندنا اكتر من كده ان 95% من الناس مسلمين ودين الاسلام يحتضن الاقليات فهو دين يعطي جوانب القوه ولا يعطي جوانب النزاع الموجوده في الاديان الاخرى ان كل الناس تتكلم اللغه العربيه كل دي مقومات لازم نحافظ عليها من مقومات الدوله عند المقاوم الثاني من مقومات الدوله الارض وبرضو يعني احنا ما زلنا ب ب ب بالاضافه ان احنا بنطبق التعريف على مصر بالذات دي الحاله احنا بنتكلم عليها عايزين ناكد على ان مفهوم الدوله آه، مفهوم ليس غامضا وان كل اللي احنا شايفينه دي الدول لان في شعب وبينا ان شعب مصر من افضل الشعوب لاقامه دوله قويه للمبررات اللي قلناها حدود مصر برضو عموما اي دوله يلزمها حدود معروفه وحدود مصر حدود آه، يعني فيها ال- ال- من الشمال ومن الشرق آه، بحور فده عامل حدود طبيعيه منيعه جدا حتى في دوله الخلافه الاسلاميه اللي احنا دايما بنقول نحن لا نخجل ان احنا نعلن ان احنا دلوقتي بن- عايزين نصلح مصر عايزين نشارك في اصلاح مصر الفاعليه وفق كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان عندنا امل يبقى في اتحاد بين الدول الاسلاميه ال- البعض بيعتبر ان ال- مجرد التفكير في هذا الامل نوع من ال- العبث ما لا ادري لماذا مع ان الدول كلها دلوقتي بتا- عندنا ال- اسقطوا الخلافه آه، في العالم الاسلامي وعملوا هم الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي ودلوقتي الاتحاد الاوروبي ونحو ذلك لكن انا بقول حتى في ظل الخلافه اقليم مصر طول عمره حدوده الجغرافيه معروفه لان جوه دوله الخلافه كان في اقاليم اقليم مصر اقليم الشام اقليم الحجاز فاقليم مصر حدوده آه، واضحه جدا فبتكلم على ارض حدودها آه، واضحه بتكلم بعد كده على حكومه تدير وكما ذكرنا ان المجتمعات اللي ممكن تفتقد انها عندها ارض ثابته كان عندها حكومه تدير فربما وجود نظام سياسي يدير من مقتضيات الوجود الانساني في اي في في اي ارض اذا الناس بيعيشوا في مجتمعات المجتمعات لابد لها من سياسه بعض او كثير او معظم هذه المجتمعات ينطبق عليها وصف دوله الناس اللي بيعيشوا في الدول ديت بيدينوا بأديان مختلفة في دين بيقول لك أنا بكلمك أنت عقيدتك علاقتك بالخالق وأما الدولة اتصرف فيها زي ما أنت عايز فإذا هذه الأديان أديان قاصرة على الجوانب العقدية والتعبدية ومن أبرزها العبارة الموجودة في الأناجيل أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر واللي رغم وجودها كانت الكنيسة انحرفت وشبه أدارت الحياة السياسية بصورة كاملة في أوروبا ثم رجعت ال- ال- الثورة الفرنسية رفضت الكلام ده كله فلكي تعود الكنيسة مرة أخرى لها دور في أوروبا رجعت بهذا الشرط أن تحترم القانون القائل آه، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر لكن احنا بنقول أن الإسلام اقام دولة مش مجرد عطاك يعني انت كمسلم عايش في دولة ازاي تنظمها لا ده هو اقام دولة وكانت هذه هي دولة المدينة تيجي آه لما نيجي تعريف الدولة كان هناك ناس عايشة صحيح مش كلهم من دين واحد بس كان في ميثاق بين المسلمين وبين اليهود ينظم حقوق كل فريق وده من اعلى يعني مبادئ اداره الدوله كان لها حدود جغرافيه معروفه كان لها حاكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من المقطوع به في علم السيره المتتبع للسيره لا يجد عناء كبير ان يكتشف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا مبلغا عن الله تبارك وتعالى وانه كان حاكما وانه كان قاضيا بعض الناس بيحاول يقصر دور النبي صلى الله عليه وسلم على انه كان نبيا لا بحيث ينفي ان الاسلام اقام دوله وهذا يعني قفز على حقائق التاريخ بشكل في غايه الاستفزاز اولا بدايه ده هجره النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه قامت او ابتداء في بيعه العقبه الاولى بيعه العقبه الثانيه بعهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سكان المدينه ثم كان العهد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين اليهود في المدينة ثم كان دخول قبائل أخرى في ال ال هذا الحلف وفتح الأمر لدخول ناس في هذا العهد ثم كانت المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وفي العلوم السياسية المعاصرة بيعتبروا المعاهدات الخارجية أعلى درجة من سلطات الدولة لذلك حتى تلاقي ان هم ايه آه الان في القوانين المعاصره احيانا يقول المعاهدات لازم رئيس الدوله يوافق والبرلمان يوافق ويعرض على استفتاء شعبي انه بيعتبر ده عمل سيادي ضخم من اعمال الدوله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا الدور النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضي يقضي بين الناس وكان ينفذ هذا الامر وطبق الحدود على الناس فكان آه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انه تجب طاعته باعتباره نبي باعتباره رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى وما على رسولنا إلا البلاغ المبين وأما باعتباره حاكم أو باعتباره قاضي فهو بشر جاء ليضرب الأسوة والمثل للحاكم كيف يطبق شرع الله تبارك وتعالى وفق ما يصل إليه اجتهاده وما يصل إليه علمه ولذا قال إنكم لتختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار فليقل أو ليستكثر وبالتالي كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا عن الله تبارك وتعالى كان حاكما يحكم دولة المدينة وكان قاضيا يقضي بين الناس وكان ينفذ أو يأمر من ينوب عنه في تنفيذ الحدود في ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هناك الإجماع على انقطاع النبوة فلما كان الاجتماع في سقيفة بني ساعده ولما حصل الإجماع من الصحابة على أن هذا الاجتماع مقدم على دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول وهذه انقطعت بوفاته صلى الله عليه وسلم لا انقطعت النبوة والرسالة بوفاته صلى الله عليه وسلم ولكن كان الحاكم وكان القاضي وكان لابد من أن يخلفه أحد في هذه المهمة لأنهم يعلمون وجوب إقامة الخليفة وقامة الحاكم ومن هنا جاء مسمى الخليفة بأنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحكم لأنه طبعا بالإجماع لم لا يخلف أحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر النبوة والرسالة فمن هنا نتبين يعني عرفنا معنى الدولة وعناصرها وأنها أن عناصرها شعب يعيش على أرض تحكمه حكومة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الدولة في المدينة ثم بأرض المدينة وبالشعب الذي يعيش عليها والذي لم يشترط أن يكون كله على دين واحد وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر رضي الله عنه ثم خلفه الخلفاء بعده واستمر هذا في عصر الخلافة الراشدة ثم الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية ثم الخلافة العثمانية إلى أن سقطت في عام 1924 وبعدها بدأ هناك من يشكك بعد 1400 سنة بأنه لم يكن هناك شيء يسمى دولة إسلامية وهذا مغالطة كبيرة كما بينا ومن هنا يتأكد لنا أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام وأن الإسلام دين ودولة وهما عبارتان قد يؤديان نفس الغرض ولكن نفهم كل واحدة منهما بزاوية مختلفة بإذن الله تبارك تعالى في الحلقة القادمة نبين الملامح الرئيسية للنظام السياسي في الدولة الإسلامية مساكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته